بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بصوا حبايبي احنا اتفقنا ان احنا في آخر أيام السنة بنحب ان نعمل تقييم لنفسنا ال pamphlet اللي معاكم في محاولة تقييم بال SWOT analysis قلنا ال S بتاعة القوة وال W بتاعة ال weaknesses او الضعف وال O بتاعة الفرص وال T بتاعة ال threats انا ركزت في محاضرة على تمسك بما عندك وال O ركزت على فكرة اصطاد خدام واملى حياتك خدمة اخدم كتير وهات ناس تخدم ال threats في كلام كتير اتقال فيها خلي بالك لا تكون بضيع وقتك في حاجات بتضيع عمرك وتضيع فرصك اختم بالدبليو بقى هعمل ايه في نقط الضعف اللي في حياتي كل واحد فينا بيكتشف ان في نقطة ضعف في طبعه خطية متكررة خلفية متعبة في بساطة كده نقول في نقط ضعف مش هتعرف تغير وربنا مش مستنيك تغير السن اللي كبر إمكانيات محدودة أحيانا صعب تغيرها عجز ما في جسدك وربنا هنا مش مستنيك تبقى مختلف كتير إنما ربنا مستنيك تغير نقط الضعف اللي في إيدك تغير لو كنت عصبي مستنيك تتعامل مع دي لو كنت خواف مستنيك تتعامل مع النقطة دي لو كنت مادي مخك في الفلوس زيادة دي نقطة ضعف لازم تتعامل معاها إذا في نقط ضعف لازم تكتشفها ولازم تتحداها و... وربنا هيبقى معاك وفي ظهرك لغاية ما تغير النقطة دي نتكلم عن قوتي في الضعف تكمن قديس بولس لما قال الكلمة دي كان عنده نقطة ضعف غريبة شوية إن هو نفسه أصيب بمرض وطبعا غريب على قديس بيعمل معجزات شفاء أمراض إنه يصاب بمرض ويبقى المرض معجزه ما هو برضه باب النجار مخلع مش طبيعية يعني لأنه كان بيعمل معجزات من كل الأنواع في الأمراض بالذات إنما شوكة الجسد اللي اتكلم عنها دي يظن إنها كانت مرض في عينيه قال من جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تعب ساعتها قال لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات بصوا بصوا للآية بالضعفات لأني مش عارف أغيرها هنبسط بقى خلاص حاجة مش في إيدي أنا قلت له شيلها يا رب شيل المرض ما شالوش خلاص يبقى هنبسط ليه لأن هو شايف أن وجود المرض أو الضعف مفيد فأنا لما قال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل أنا قبلت وبقيت مبسوط بنقطة الضعف دي لأني حاولت أشيلها ما اتشالتش وقال لي ما تحاولش في ضعفات جاية من بره إنه مثلا في حد بيكرهك وبيغلط فيك مش عارف حايلته حاولت معاه مش راضي مش راضي يحبك شتائم اضطهادات ضيقات برضه هنبسط ليه؟ أنا عملت اللي عليه حاولت أصالحه قدمت محبة ماشي كويس ما غلطتش في حقه خلاص ربنا حاطط في حياتي شخص منغص مش في ايدي اغيره يبقى مطلوب ايه اصر اصر بالنقط اللي مش هعرف اغير خلي بالكم من الفكرة دي لان في نقط في ايدك تغيرها لازم تغير لانه في ايه تاني بتحط المعنى بقى المختلف لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية يبقى كل ما هو يسمى خطيه ده مش نقطة ضعف انت مجبر عليها لا ما تقولش انا طبعي كده طبعك غلط وطبعك الغلط ممكن يبقى طبعك صح ممكن تجاهد وتصلح فهنا اول قضية تهمني تعالوا نميز بين نقاط الضعف او المنغصات اللي في حياتنا جوانا او برانا مش هنقدر نغيرها عاوزين نوصل بالايمان ان احنا نقبلها بسرور اما نقاط الضعف اللي في ايدي اصلح فيها لازم أقاوم وأقاوم حتى الدم لأن ما ينفعش أن نفترض أن ربنا هيشتغل بضعف إرادتي لا هيشتغل بضعف جسدي هيشتغل لكن ضعف إرادتي ربنا مش هيعرف يشتغل فيه ربنا هكون بتلجلج ومش عارف أصلح الكلام هيعمل مني موسى النبي لأن غصب عني لكن مش هبقى نايم وهيعمل بيا معجزات لا واضح الفرق أم، ايه رد فعلك النفسي تجاه نقط ضعفك عادة بيحصل كذا رد فعل اول رد فعل مشهور ان الواحد يستسلم نظام ايه انا كسول وده طبعي ومش هيتغير لا لا ما تستسلمش رد فعل تاني التحدي ان الواحد يتحدى والصور النجاح اللي شفناها هي شخصيات تحدت الفشل او تحدت نقطة الضعف مارادونا اتولد فقير قوي وفي ظروف عشوائية أكتر من أي عشوائية أنتوا بت- بتخدموها إنما هو تحدى الظروف فبقى حاجة كبيرة رد الفعل اليأس اليأس غير الاستسلام الاستسلام لنقطة اليأس حالة تعم كل شيء نظام مفيش فايدة في حاجة مش معنى انك انت فيك نقطة ضعف يبقى كل الدنيا اسودت يبقى كله غلط لا مش كله غلط انت مفيش مانع تقول انا عندي الاس عندي الحاجات الكويسة واحد اتنين تلاتة وعندي نقطة وحشة او نقطتين يبقى انت ما تيأس من فضلك رد فعلك النفسي ممكن يكون الخوف ساعات نقطة الضعف دي بتكبر قوي في نظرنا ما بنبقاش شايفين غيرها يعني مثلا واحد بيعرج آه، بنت في آه، ع- وحمة في وشها أو علامة في وشها تبقى مش شايفة في حياتها حاجة خالص غير كده يبقى هو مش قادر يفكر في أي حاجة غير إنه بيعرج يا ابني أنت مخك يوزن بلد أنت إنسان بتاع ربنا أنت محبوب أنت دمك خفيف أنت ك- عندك حاجات كتيرة قوي ليه سايب ده كله وبصيت على دي وكبرتها قوي كده وساعات تبقى نقطة الضعف أخ أو أخت أو قصة قديمة في حياتك أيوة بس ليه لغيت حياتك كلها وبقت هي دي ال presentation بتاعك هي دي كل حاجة لا هي مش كل حاجة دي نقطة سودة زي أي نقطة في حياة أي حد ساعات الخوف بقى يوصل إن أنا أنا كده هخسر كل حاجة أنت مش هتخسر حاجة العذر إنه ساعات الواحد يتعامل مع نقطة الضعف دايما بأسلوب العذر يعني إيه أقعد أف- أعذر نفسي أنا مش عارف أنجح أصل ال- المقررات صعبة أصل ال- التعليم بايظ أصل ما عنديش أوضة لوحدي في بيتي عشان أعرف أذاكر يا حبيبي مش هنخلص كده لو فضلت تدور على الشماعات أنت مش هتتعامل مع المشكلة المشكلة أنك ما ذاكرتش مالكش تقل على المذاكرة ودي حاجة ممكن تتصلح ما ينفعش انك انت تعتبر انها حاجة ملهاش حل لا ليها حل صغر النفس بقى هو نتاج ده كله ان واحد يبقى مستقل بروحه طول الوقت وحاسس دايما انه فاشل ومش ممكن هيبقى حاجة كويسة ده نتيجة كل اللي فات ده عدى عليه استسلام وعدى عليه خوف وعدى عليه يأس وعدى عليه العذر و... عدى بده كله فاصل إلى حالة مستمرة من إحساس العجز المزمن كأنه مش شايف في نفسه ولا حاجة هل ليك حق حقيقي دور تجاه نقطة ضعفك؟ yes بس قبل ما تعمل الدور من فضلك ميز بين الحاجة اللي هتقدر تغيرها والحاجة اللي مش هتقدر تغيرها انت مش هتقدر تغير ال history مش هتقدر تلعب في الماضي خلاص ما تشغلكش كتير الحتة دي مش هتقدر تقل- تتغير في عيلتك okay مزاياهم وعيوبهم سمعتهم كويسة ولا وحش مش هتقدر تتغير في دي بس انت هتقدر تغير في طبعك انت هتقدر تغير في انجازاتك ال... انت هتكتب المستقبل بايدك حتى لو الماضي كتب غصب عنك لو فكرت بالطريقة دي هتفهم ربنا عاوز منك ايه يبقى ميز بين نقطة الضعف اللي انت مطالب بالتحدي فيها وبين حاجات مش هتتحداها ومش عاوزها تشغلك ده احسن كمان تفرح بيها عموما اغلب نقط الضعف هي عادات اكتسبناها ويمكن تغييرها او تعديلها اي نقطة ضعف واحد خواف طب ما زي ما الخوف دخل قلبك ممكن يطلع واحد اتعود ي- ي- يسيء الظن زي ما اكتسبت العادة الرديئة دي ممكن تكتسب عادة العين البسيطة اللي تحسن الظن بالناس مش نهاية الكون وزي ما خدت وقت لغاية ما تأصلت فيك هناخد وقت عكسي لغاية ما تطلع منك بعض العادات الرديئة عشان تفهموها أو نقاط الضعف النهم الإدانة سوء الظن الافتخار الكسل الإدمان بما فيه إدمان الميديا القلق الاندفاع البطء كل ده نقاط ضعف لأنها معطلة ليك ومعطلة للي حواليك أحيانا خلي بالك أرجع تاني إن في نقاط ضعف ربنا سايبها عشان يتمجد من خلالها ربنا تمجد لما كان بولس عيان بقت المناديل اللي فيها الصديد بتعمل معجزات ربنا تمجد وبولس مسجون ما كانش يقدر يطلع من السجن في السجن عمل رسائل وعمل كرازة أكتر من أي وقت فما تخافش لأنه وانت ضعيف جسديا ده مش معناه خدمتك هتقف أو صلاتك هتقف ممكن تبقى كبرت وحركتك محدودة بس تأثيرك قوي فما تبصش لضعف جسدك لا قول قوتي في الضعف تكمل ضعف التركيز ما يعطلش المحاولة يعني كلنا لما نيجي نصلي مش بنركز 100% معلش مع السن احيانا يبقى غصب عنك بس طول ما انت بتحاول تركز دي عند ربنا غالية ده جهادك هنا اكتر من جهاد اي شاب التركيز عنده سهل لانك انت عامل مجهود عشان تفهم بتقول ايه وانت بتصلي يبقى عند ربنا دي حاجة كبيرة ضعف الامكانيات لا ده ما يعطلش اي انجاز ممكن تنجز وممكن تخدم وممكن تخلق فكرة جديدة الأم تريزا لما ابتدت ما كانش معاها فلوس إنما النهاردة ليها آلاف المراكز في العالم لأن كانت صاحبة فكرة وصاحبة رسالة فالموضوع ما كانش واقف على إمكانيات تشوه الوجه لا يمنع الابتسامة يعني إيه؟ يعني لو في حاجة مش هتعرف تشيلها ده ما يمنعش أبدا إنك تعرف تبتسم حتى لو وشك في جرح زي ما شفنا في بعض الأفلام أن السعادة مش مرتبطة بالشفاء في بعض الحالات المرض مكمل لكن في سعادة لأن في عمل محبة في هدية مفاجأة في اجتهاد أنك تلون الحيطة عشان تسعى الطفل أو في اجتهاد أن الطفلة تجيب شعرها تديه لأخوه ده تحدي لوضع مش هنقدر نطلع منه لكن حوله إلى مجال للسعادة وربنا اشتغل بيه عمليا هنعمل ايه مفاتيح التعامل مع نقاط الضعف الويكنسز بقى ده كلام مهم يا جماعة واتمنى يقعد في دماغكم ونفعله ما يبقاش كلام نظري اول حاجة من فضلك حدد بالظبط ايه اكتر نقطة عاوزة تتغير وكل واحد فيكم في نقطة محددة ربنا عاوزها تتغير يجوز أنانية يجوز خوف زيادة يجوز بطء زيادة في التردد يجوز سوء ظن يجوز دايما احساس بالاضطهاد مزمن يجوز صغر نفس يجوز كسل يجوز غضب في حاجة واضحة عليك الناس بتشاور عليها وانت شايفها في نفسك هي دي اللي لازم تركز فيها تعرفها كويس مجرد انك عرفتها على الاقل هتعرف تروح لمين لما تكون بتكح بتروح لدكتور الكحة يعني مش هتروح لدكتور المغص فانت على الأقل انت مشخص ولو مبدئيا أنا عندي إيه مشكلة هتعرفها من شكوى الناس قبل أي حاجة لو اتنين في أسبوع واحد قالوا لك على عيب أو تهمة أو صعب عليهم منك في نقطة تأكد أن النقطة دي حقيقية لو نفرين في أسبوع واحد قالوا أي جملة فيها إشارة إلى خطأ عندك وأنت دايما مستعجل خلصت يبقى أنت مستعجل ما تقعدش تبرر الدنيا هو أنت دايما تعطلنا هو أنت ما بيعجبكش العجب التعبيرات دي ده ده ده إشارة للمشكلة وأرجوك في اللحظة دي ما تقعدش تبرر ولا تدافع لأنه كده مش هتتصلح عمرك اعرفها من مراجعة النفس وانت بتراجع نفسك بتلاقي ان اكتر حاجة بتعكر اليوم بتضيع رسالتك بتضيع الناس منك بتضيع سعادتك هي خطأ متكرر هي طريقة تفكير غلط هي منهج في الحياة غلط طب ما هو ده اللي لازم يتغير مش لازم تبقى اطول من كده ومش لازم تبقى اغنى من كده ومش لازم ترجع عشر سنين في عمرك ومش لازم حتى تخف من مرضك بس لازم الحتة دي تتصلح اعرفها من تكرار الأخطاء من القراية والإرشاد ساعات وانت بتقرأ أو بتسمع وعظة زي كده تبتدي تكتشف النقطة اللي المفروض تتعامل معها تاني نقطة تمسك بالنعمة عادة لما الواحد بيشوف غلطته بيحصل اللي احنا قلنا قبل كده بيتصدم في نفسه بيتضايق رد الفعل الأولاني ليه أنا كده هو أنا مش هتغير أبدا كان نفسي ما بقاش كده حاسب حاسب وقف ده كله امسك في ربنا ربنا قادر يصلحك انت ليه ليه خايف كده ليه منزعج كلنا عيوب ما فيش واحد فينا ما فيهوش عيوب وخطايا وكلنا ربنا شغال معانا وهيعمل مننا حاجة وهو ده الوعد قوتي في الضعف تكمل تكمل يعني كل النواقص هتكمل بقوة ربنا فهنا مع أي نقطة ضعف ركز في الصلاة وقول له ساعدني يا رب تتشال مني الحتة دي قويني على صغر النفس قويني على طريقة على دماغي دي قويني على الخوف اللي جوايا ده اطرده اطلب المعونة بإلحاح كلمة ربنا هنا ليها تأثير أقوى من أي دواء كلمة ربنا بتدي رجاء بتفكرك ان الدور على ربنا مش عليك ربنا هو اللي هيعمل المعجزة ويصلحك فانت تنتظره هو اكتر ما تنتظر من نفسك وده دورك دورك انك بتنتظره دورك انك بتحمل عليه مش دورك انك انت تفعص في نفسك عشان تطلع الشوكة مش هتطلع هتطلع بايديه هو هو اللي عارف سكتها وهو اللي عارف يخلعها ازاي زن اكتر عليه اكتر ما تزن على نفسك واظب على الاعتراف والتناول الاعتراف هو نوع من مراجعة انا اتحركت كم خطوة من اخر اعتراف لو بتعترف كل شهرين كل ثلاثة على الاكتر اسأل نفسك انا طلعت خطوة في دي بالذات في النقطة دي بالذات ده الموضوع الأساسي في الاعتراف الضعف أو الخطية لأن هو ده اللي ربنا مستنيه يتغير ثلاثة اقبل التحدي ما تستسلمش ما تقولش الطبع ما بيتغيرش ده كلام الدنيا مش كلام ربنا الطبع بيتغير عند ربنا الكتاب بيقول تغيره فلا ممكن تتغير بس عاوزة تشالنج عاوزة تقف لنفسك مش هعمل كده مش هفكر كده مش هستسلم لكده مش هتضايق مش هغلط هتقع بس طول ما انت في تحدي مش هتقع زي الاول هتقع اقل كتير ومرة في مرة مش هتقع خالص زي اي واحد بيركب عجلة بيقع له كم مرة في الاول بعد كده بيركب العجلة كويس اي واحد بيمشي في الاول بيقع بعد شوية خلاص بيمشي هو مش واخد باله انه بيمشي كويس فلازم تقبل التحدي ما تقعدش تقول انه ما من أول مرة شكلي ما فيش فايدة ركز على نقطة واحدة لمدة لا تقل عن ست شهور وانت بتصلح في نفسك ما تقلقش من الوقت كفاية نقطة واحدة وصغيرة على فكرة صغيرة يعني مش لازم نقط فضائل كبيرة لا لا احنا ممكن نقطة واحدة مثلا زي أنا بدخل بيتي جعان دي رسالة للرجالة مني اه فمش بلحق أرحب بالموجودين بدخل على التلاجة أو أعلق تعليق ملوش لازم دي نقطة ضعف فرق تفرق دقيقتين ثلاثة إنك تقول تعليق لطيف وإنك اعتبر نفسك اتأخرت بره وتحاول تعمل نفسك مش جعان يعني شوية تدريب كده هيفرق جدا في الاتيتيود بتاعك مع أهل بيتك في حاجات تبدو صغيرة بس بتفرق جدا زي عشرة تسعين لو انتوا فاكرين في مواقف عاوزة تركيز انت مع اي موبايل من فلانة بالذات لازم تعترفي بعدها بالإدانة طيب هنفضل كام سنة نقول نفس السيناريو التليفون ده أول ما بتشوفي النمرة خلاص الإدانة بتتكلم طيب يا ما ترديش يا هتردي وتفضلي تصلي مش هتتكلمي يا هتقولي عكس اللي بتقوليه كل مرة لا فلانة دي كويسة اللي هي بتقولك عليها وحشة فاهمة لا خلاص ما هي ما ينفعش ان انا افضل شايف نفس المشكلة بتتكرر 100 سنة يبقى هنا ركز وجاهد وواظب هتلاقي نفسك اختلفت راقب نفسك عدد مرات السقوط هيقولك بتتقدم ولا بتتأخر لو انت عصبي بتزعق في اليوم 20 مرة لو بقيت 10 مرات في تحسن انت ما بطلتش عصبية لكن في تحسن ففكر بطريقة انه حتى لو الريكورد بيقل يبقى برضه في تحسن ارفض مبدأ التجاهل ما تعملش نفسك مش شايف عيبك ولا تبرر نفسك أصل هما لا هما دي مش هتخليك تتغير أبدا أو إنك تقول أنا كويس وخلاص ارفض اليأس هيدعبك كل شوية اليأس كل شوية هيجي لك فكرة يوه ما فيش فايدة لا في فايدة لأن الفايدة في ربنا مش فيك وربنا مصر يطلع طبعك ويخليك وديع لو انت عصبي يخليك حمول لو انت بالك قصير يخليك هادي وانت صاخب و... ومش هادي ربنا مصر فاديله فرصة هيعمل منك اللي هو عاوزه ان سقطت اقوم مهما وقعت هقوم تاني وكمل تاني ودي بتفرح ربنا دي مش بتضايقه في حاجة احسب لانتصارك اكثر ما تحسب لسقوطك افرح في المرة اللي عرفت ما تجيبش سيرة الناس افرح في المرة اللي مسكت نفسك وما زعقتش افرح في المرة اللي ما كلتش فيها زيادة عن طاقتك افرح في المرة اللي أخرت فطارك ساعة عشان تصوم انقطاعي زي الناس اللي بتصوم افرح لكل إنجاز بتعمله ولو خطوة لأن ده هيشجعك تعمله تاني بدل ما تتنكد على السقط لأنه النكد الكتير يضيع الإرادة والرجاء خالص خمسة تابع نفسك وقدم حسابك يعني إيه حاول تشحن دماغك في الاتجاه اللي انت نويت عليه موضوع الغضب شغلك هات كتاب هات سي دي احضر حاجة في ال في ال anger management يعني اتعامل مع الموضوع seriously كأنه مرض انت لما بتبقى مريض بتروح لدكتور وبتدفع الفيزيتا وبتتلطع ساعتين ثلاثة و... طب هو امراض الروح دي قليلة ما ناخدها بجد أكتر من كده حاول ترجع بانتظام لأب اعترافك ملي عشان النقطة دي النقطة اللي انت شايفها واضحة دي اللي معطلاك هي دي أهم نقطة تتقال وتبقى مراقبها بالترمومتر قدم توبة في مخدعك وحبذا لو كل يوم سامحني يا رب النهاردة ما عملتش الاتفاق اللي قلناه حاولت أو نسيت أو غلطت أو نجحت دوق عمل الله فيك انت لو مشيت في اللي انا بقوله ده يا جماعه هتحس بتغيير وده ممتع جدا انك تحس انك غلبت دماغك غلبت طبعك فانت هتحس ان ربنا حاطط ايده معاك بيشتغل معاك لان هو فرحان انه يغيرك ما هي رسالة ربنا كده دوره كده فلما تدوق انه بيغير فيك هتحس الحياة جميلة وهتبقى متحمس انك زي اللي بتخس ففرحانة قوي فتحمست للدايت اكتر لكن لما بتفضل شهر عامله رجيم ما نزلتش ولا نص كيلو بتتضايق وتقلب الموضوع وتاكل بقى اكتر من الاول فانت محتاج تدوق النتيجه ولو بنسبه وده هيحصل معاك رغم سقطاتك وضعفاتك بيشتغل لانك هتلاقي وانت بتعمل كده الغريب الناس راضيين عليك والغريب ان الخدمه ماشيه كويس والغريب انك بتنجز وتنجح يبقى واضح ان ربنا ما رفعش ايد البركة اكمن في نقطة ضعف لا لا لا هو شغال شغال رغم الضعف قوته في الضعف بص حواليك هتشوف نعمة ربنا مغرقاك لمجرد انك بتحاول وبص جواك هتلاقي نعمة ربنا بتغيرك ولو ببطء شديد وفي الحالتين انت مستمتع بان ربنا معاك ال W اللي موجودة دي ممكن يتشطب عليها محدش يبص لها ويكتئب ال weaknesses النقط الضعف لا دي ربنا حاططها جوانا عشان يعني نقاوم عشان نشد حيلنا وهي دي عظمة أي واحد قدام ربنا إنه تحدى نفسه إنه غلب نفسه إنه قاوم النقطة الغلط اللي في حياته دي هدية منك لربنا هدية غالية قوي النقطة السهلة الحلوة أنت ما دفعتش ثمنها ما عملتش فيها مجهود ما تعتبرش هدية لأن طبعك كده طبعك حلو في دي لكن طبعك الصعب اللي بتغيره هو ده أجمل حاجة بتديها لربنا لأنك بتتحدى نفسك لإلهنا كل مجد وكرامة